عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد يعني ما تقولش يا رب أنا ليا كرب كبير قول يا كرب أنا ليا رب كبير الآيات اللي احنا سمعناها من سورة يوسف آه، بتبين أزمة من أكبر الابتلاءات اللي مرت بحياة إنسان في حياته بتبين حياة إنسان كانت ظلمات بعضها فوق بعض تخلق منها برحمة الله أنوار الدنيا والآخرة سيدنا يعقوب وهو في قمة الابتلاء وفي أعلى ذروة الابتلاء وفي أشد لحظة ظلمة اللي دايما بيعقبها نور الفرج وهو بيقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عنده أمل أن ربنا يحل له كل مشاكل حياته مفيش حد فينا الوقت ما هوش في كرب فينا اللي نفسها ربنا يرزقها ذرية ولسه لم ترزق وبقالها عشر سنين فينا المريضة اللي نفسها ربنا يشفيها فينا اللي نفسها ربنا يجوزها فينا الشاب اللي نفسه ربنا يرزقه او ينجحه فينا يا اخوانا دلوقتي مصر كلها في ابتلاء لا يوجد تقريبا واحد على ارض مصر الا في ابتلاء سبحان الله اللطيف ربنا بيدبر الامر وربنا له الامر من قبل ومن بعد انما انت قلما هتقابل واحد دلوقتي على ارض مصر الا وفي نوع من انواع الكرب او نوع من انواع الابتلاء ولما بتضيق قوي كده لما بتسود قوي كده يبقى خلاص زي اخر لحظات الليل في اشد سواد في الليل كله بعدها على طول نور الفجر جاي فابشروا يا اخواني نور الفرج جاي عايزين نفتكر من القران كده لما العيانين بيروحوا للدكتور يقول لهم الامل في ربنا معناها عليه العوض انت يعني قريبكم هيموت ولا حاجه لا ده الامل في ربنا دي كلمه كبيره قوي عايزين يعني نعيش مع كلام القران لما سيدنا يوسف يقول في سوره يوسف ان وليي الله الذي نزل الكتاب ها وهو يتولى الصالحين الامام احمد بن حنبل زمان ما كانش فيه يعني ما حدش يعرف شكل العلماء او العاملين لدين الله من بلد لبلد فسافر بلد وما حدش عارفه صلى العشاء في الجامع ملوش مكان يأوي اليه نام في الجامع اللي مسؤول عن الجامع طرده من الجامع الامام احمد كل ما يروح عند باب يطرده لحد ما في الاخر الراجل زهق من الامام احمد قام شده من رجليه ومجرجره في الشارع الامام احمد يعني واحد معدي كده راجل خباز معدي لقى واحد بيتجرجر من الجامع في ايه انا من بلد غريبه وماليش مكان اقوي اليه قال له تعالى بات عندي الامام احمد راح بات عند ذلك الخباز طول الليل لقى الخباز قاعد يعمل في العجين ولسانه بيتحرك طول الليل فبيقول له في الصباح انت بتعمل ايه قال له طول الليل بذكر ربنا وبستغفر ربنا قال له انت كده بقالك قد ايه قال له بقالي 20 سنه طول الليل وانا بعمل بجهز الحاجه بتاعتي بذكر الله قال له طب ده عمل عظيم ربنا عمل لك ايه بقى ايه اللي ربنا عمله لك وهو يتولى الصالحين ايه اللي ربنا عمله لك امام هذا العمل قال له لم ادعو الله بدعوة ابدا الا استجاب الله لي الا دعوة واحدة قال له ايه الدعوة ديت اللي يعني كل الدعاء استجيب الا الدعوة قال له دعوت الله ان ارى الامام احمد بن حنبل قال له انا احمد بن حنبل والله لقد جررت اليك جرا سبحان الملك يا اخواني وهو يتولى الصالحين من الشعارات القرآنية اللي بتدي امل للقلوب وللنفوس ان رحمة الله قريب من مين يا رب من المحسنين ان رحمة الله قريب من المحسنين كان في احد الناس اللي ممكن ساكنين امام الجامعة هنا ويعني ابنهم جاله يعني الفلاسة براسيس اللي هو اللي يعني مرض شلل بيصيب الاطفال ويبدأ كل العضلات تتشل وبعد كده الجهاز التنفسي عضلاته تتشل وبعد كده يتحط على تنفس صناعي وبعد كده الطفل بيموت ربنا يعافينا ابنهم وهو بيلعب فجأة رجليه وقع الوقعة زادت مش عارف يحرك رجليه جروا على المستشفى الموضوع الموضوع بقى في الرجلين والايدين دخل العنايه المركزه شخصوا ان مرض الشلل ده القاتل للاطفال ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين جميعا الطفل بدا وصل لدرجه ان عضلات التنفس وقفت عضلات التنفس الخارجيه يعني اتحط على جهاز تنفس صناعي الطفل بيموت ابوه بدا يعزي امه ويكلمها ان لله ما اخذ وله ما اعطى احد اخواننا كلمهم على فضل الصدقه وفضل ان داووا مرضاكم بالصدقه كانوا ليلة 27 رمضان والدته نزلت خدت كل الذهب اللي بتملكه نزلت تصدقت بيه ليلة 27 على الفقراء سبحان الملك رجعوا ابنها بعدها مباشرة بدأ يحرك يعني ايديه بدأ يتحرك حركة خفيفة في خلال ايام واسابيع كان ابنها شوفي تماما الدكاترة قالوا لها ان هم بقالهم سنين عمرهم ما شافوا نهائيا طفل وصل للحالة دي ونجا ولا طفل الا ومات الا طفل كان جه بعدها بفترة حرك جسمه وبعد كده مات برضه بعد كده سبحان الله ان رحمة الله قريب من المحسنين من ايات القرآن اللي تبشر القلوب بالفرج وتقول لكل واحد ابشر برحمة ربنا طول ما انت مع ربنا ما هو ربنا بيقول كلا ان معي ربي موسى امام البحر وراه فرعون قال ان معي ربي طب انا يبقى معايا ربنا ازاي وانا مش مع ربنا معايا ربنا ازاي وانا اصلا ما اعرفش شكل الجامع في صلاة الفجر معايا ربنا ازاي وهي يعني بتفتن شباب المسلمين بلبسها معايا ربنا ازاي الا وانا مع ربنا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب احد الشباب اللي معانا هنا في المنصورة فتح قهوة باعتبار ان مصدر الدخل من القهوة ومن الشيشة ومن ال ومن ال الرواد بتوع القهوة ده مشروع مربح جدا فتح قهوة وبدأ يكسب فعلا واتجوز بعد القهوة مباشرة عارف ان هو يتجوز بقى وكأي شاب مستني ان مراته تبشره ان هي حامل عدى شهر 2 3 4 5 6 زوجته ما حملتش يعني بدأوا يجروا على سكة الدكاترة في المنصورة المنصورة ويجروا في مصر ويعملوا أشعة وفحوصات كل الفلوس بتاعته بقت مستهلكة في الأشعة والفحوصات عدى سنة اتنين تلاتة زوجته ما خلفتش بدأ يتسرب اليأس إليه ولكن مستمرين وهيموتوا عشان ربنا يرزقهم الذرية لحد ما عدى 11 سنة 11 سنة ولم يرزق بالذرية احد اخواننا الطيبين معدي قدام القهوة بتاعته فلقى صاحب القهوة قاعد وايه فيعني شاف يعني معاصي كتير والتلفزيون شغال على قناة معينة عارفين انتوا ترتيب هذا الامر دخل كلمه ونصحه وقال له ده مال حرام وحرام مال الحرام سبحان الله هو في يهودي مات من الجوع طب المسلم بقى اللي عايز ياكل حلال ربنا هيسيبه سبحان الله الشاب صاحب القهوة صدره انشرح تاني يوم قفل القهوة وفتحها محل سندوتشات فتحها محل سندوتشات اول شهر غير في نشاطه زوجته حملت فيه اول شهر يعني هذا الرجل بيننا وبينه مثلا عشر دقايق بالعربية عن الناحية التانية من المنصورة في داخل البلد اول شهر غير فيه النشاط الى طعام حلال زوجته حملت فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب احد النساء يعني جت من عدة سنوات هنا الجامع وكانت بقالها خمس سنين لم تنجب المهم كانت شغالة في نشاط تبع يعني ايه يعني تبع التبرج يعني الشغل بتاعها والمكسب بتاعها الافات شهريا قائم على التبرج في اللبس بالنسبة للنساء فبدأت تسأل ده حرام سابته لله بعد فترة لقيتها بتتصل بزوجها زوجتي قالت لها انا بقالي خمس سنين ما انجبتش ومعايا فلوس يا اما اعمل بيها طفل انابيب يا اما اسافر بيها عمره اعمل ايه فقلت لزوجتي قولي لها ان هي لو عملت طفل انابيب ما فيهاش حاجه استشفاء وهو على قد المال اللي معاها وربنا يعني يعفو عنا ولكن انا لو مكانها انا اطلع عمره بالفلوس دي واروح ادعي ربنا سبحانه وتعالى عند الكعبه سمعت الكلام ده راحت عملت عمره رجعت من العمره اول ما رجعت ربنا رزقها الحمل ربنا رزقها الحمل ومن يتق الله اللي يسيب المال الحرام عشان ربنا اللي يسيب المعاصي عشان ربنا يجعل له مخرجا المخرج هنا نكره للتعظيم لما ربنا يفتح لك بقى ويرزقه من حيث لا يحتسب يرزق فعل مضارع يدل على الاستمرار يعني رزق بعد رزق مش مرة واحدة وخلاص ده في ولاية ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ده برضه شعار بيفتح باب الامل في النفوس ممكن يكون نص اللي قاعدين في المسجد دلوقتي بل انا على يقين ان ثلاث ارباع اللي قاعدين في المسجد دلوقتي الكروبات اللي هم مخنوقين منها وزعلانين منها هي من اعظم منح الله عليهم ولكن هو لسه مش عارف الخير اللي فيها يعني كان يعني ال- الست وهي حامل بيفضل الناس آه، متوترين وساعة الولادة وخطر واللي يجري و- وساعة ما يجي الجنين الكل بيفرح والكل بيبقى في قمة الفرح والانشراح هو الابتلاء كده يا جماعة ساعة ما بيجي الفرج بقى الانسان بيفرح وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم احد مشايخنا يعني كان مرة مسافر بلده بلده ناحية المنزلة كده رايح يفطر مع والده ووالدته والطريق ساعتين فقبل المغرب بحوالي ساعتين بالظبط او اقل من هذا كمان راح لقى مكان واحد بس في الميكروباص اللي هيوديه القصه دي يعني سمعتها منه باذني لقى مكان واحد بس في الميكروباص اللي هيوديه بلدهم فداخل يركب هو بنيته صغيره شويه يعني بنيته قليله خالص فداخل يركب بيقول لقيت راجل جاي كبير كده وتخين وقوي بعد خلاص ما ركب شده وقام رميه بره العربيه وقام راكب مكانه فيعني ذلك العالم هو مشهور باخلاقه العاليه جدا الراجل خلاص حالم عليه وامره لله ومش هيفطر مع اهله ده على ما تملى عربيه تانية هيكون بقى ان شاء الله هيوصل لامتى بيقول طبعا فاتت فتره طويله يعني على ما ماله عربيه تانية واحتسب بقى انه هيفطر بعد العشاء ولا حاجه بيقول وهو في الطريق عند مدخل البلد لقى الميكروباص اللي الراجل شد ورماه بره فيه مقلوب وكل اللي فيه ميتين قال سبحان الله العظيم يعني الراجل بيشدني عشان اجله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يا اخوانا محدش يعرف الخير فين محدش يعرف فتح ربنا امتى محدش يعرف فرج ربنا فين القضية وهو يتولى الصالحين القضية انك خليك معاه عشان يبقى معاك القضية انك ارضيه عشان يرضيك ربنا قادر سبحانه وتعالى قال تعالى لولا ان تداركه نعمة من ربه كم مرة كنت هتضيع لولا ربنا انقذك كم مرة كنت هتهلكي لولا ربنا لولا ان تداركه نعمة من ربه خلاص كانت داخلة على سن الاربعين وخلاص كانت مش هتتزوج وفجأة جالها عريس احسن من اي عريس بيجي للي لسه ما جاتش 20 سنة كان خلاص هيترفد من الكلية وخلاص يعني ده اخر ترم ليه وربنا اكرمه وفرج كربه ونجح وعدى بعد ما الكل يئس ان هو ممكن يعدي ده يقينا هيترفد هيترفد ياما يا جماعة اسودت وربنا فرجها علينا كلنا ياما خلاص يا إن سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة الكرب لم يخلق بمفتاحه سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة الكرب لم يخلق بمفتاحه الله قادر لولا أن تداركه نعمة من رب أحد الشباب كان فاتح بيته يعني في المدينه اللي هو فيها كانه بيت خنا والعياذ بالله يعني فيه الخمره فيه الزنا فيه حاجه فساد مفيش بعد كده سافر فرنسا في يعني سفر في فرنسا ارتكب كل الموبقات وكل المنكرات والعياذ بالله بعد ما رجع وهو مره بياكل لقى الشوكه وهو بياكل بيها بقت شوكتين اربع شوك مش شايف في ايه الشوكه بتتهز قدامه على مدى ايام بقى بيشوف الحاجه حوالي 30 صوره يشوف اللي قدامه حوالي 30 حاجه وكل حاجه بتتهز قدامه مرض بشع حاجه رهيبه مرض قاتل من الالم بس اللي بيبقى فيه والتوتر بيبقى فيه راح كشف مفيش راح حوالي 30 40 دكتور مفيش حد عارف يشخصه بعتوه فرنسا راح فرنسا الاكبر استاذ في العالم بيعالج المرض ده الراجل قال له انت الحاله بتاعتك دي حاله كل حوالي 15 مليون انسان ممكن يجي له المرض ده بدا يعالجه قعد فتره في الاخر قال له انت مفيش ليك اي امل في الطب انك انت تتعالج لو عايز تروح للهنود بتوع اليوجا بقى وبتوع الحاجات الايه العلاجات الهنديه ديت روح هناك انت مالكش علاج في الطب عندنا ذلك الشاب رجع وهو محطم وهو ماشي يعني في يعني مره من ذات المرات جنب بيت من بيوت ربنا جامع فسمع واحد بيتكلم واحد بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى لما بتضيق بقى الواحد للاسف في ناس ربنا هو الحل الاخير في حياتها للاسف ولكن ربنا كريم دخل الجامع بدا يسمع اتاثر بالكلام قال والله يا رب لو شافتني لو شافتني يا رب انا هصلي فتاني يوم روح وبعد كده قال طب انا هستنى اما اما ربنا يشفيني وبعد كده اصلي الله لا يجرب الراجل ده لما دخل سمع الشيخ بيقول الله لا يجرب ربنا ما يتجربش عامل ربنا بيقين فقال خلاص انا هصلي باذن الله بدا يصلي بعدها مباشره وهو بياكل لقى ال ال الشوكه لسه زي ما هي 20 30 شوكه ولكن صور كتير ولكن الصوره وقفت الصوره ثبتت فهو من فرحته يعني عايز يمسك كل حاجه بقى وعايز يقوم فقام واقع ولكن استمر في الصلاة واستمر في حضور المسجد في خلال اسابيع ربنا شفاه تماما من المرض اللي كان عنده يا اخوانا لولا ان تداركه نعمة من ربه ياما اي حد مننا بذنوبه بيبقى هيضيع نفسه وهيهلك نفسه لولا التوبة من الله ولولا العودة الى الله هتبقى مصيبة هتبقى كارثة اخواني في الله الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قادر يا جماعة الله قادر انه يحل لك كل مشاكل حياتك ربنا قادر انه يحل لك كل مشاكل حياتك ال ال الحاجة اللي دايما بتأثر في قلب الواحد لو في حوض مية ونملة وقعت فيه النملة هتتجنن لانها هتموت ودي اكبر مشكلة في حياتها انا هاجي بصبع ايدي الصغير هشيل النملة هنقذها من اكبر مشكلة في حياتها الله قادر انه يفرج كل مشاكل حياتك وكل كروبات حياتك بابسط ما انت قادر ان بصبع ايدك الصغير تنقذ حياة النملة دي ربنا كبير وربنا عظيم وربنا ودود وربنا غني وربنا كريم بس القضية ان احنا نعرف ربنا احد الناس اللي لم يرزقه ولد لحد ما كبر وهو تاجر عقارات وكبر يعني راجل كبير فمرة قاعد في بيت واحد بيعقدوا صفقة فابن الراجل اللي هو في بيته ده طلع يجري كده فالراجل مسكه وفي ناس كده بيبقى ايه يعني ربنا مبتليها ان بيبقى ما عندهاش تقدير لمشاعر الناس والعياذ بالله فالراجل مسك ابنه كده وقال له تعرف تجيب عيل زي ده تعرف انك تجيب عيل زي ده الراجل عمل نفسه مش واخد باله يعني وعدها ضحك وخرج من البيت يقول ما كانش عارف هو ماشي فين ولا رايح فين ماشي لوحده في الشارع قاعد يعيط ويبص في السماء ويقول يا رب انا ما اقدرش بس انت تقدر يا رب انا ما اقدرش بس انت تقدر واخذ يتوسل الى الله سبحانه وتعالى مش حاجه غريبه يا اخوانا ان ربنا يرزقه فورا ذريه من عنده وان زوجته تحمل بعد السنين دي كلها الله قادر يا اخوانا زكريا خد يحيى من خزائن الله بركعتين اي مشكله عندك انت في ايدك انك انت تتوسل الى الله بحلها احنا في رمضان ورمضان ده شهر اجابه دعاء واوقات اجابة الدعاء عاملة زي شيكات ممضية على بياض حط اللي انت عايزه ربنا مديها لك ما تضيعهاش ما تستهنش بيها ما تستهنش انك تروح تتوضى وتصلي ركعتين وتستغيث بالله والله يا اخواني الواحد ممكن احيانا كرب يسجد ويستغيث بالله الا يرفع رأسه من السجود الا وقد فرج الكرب والله ربنا القريب المجيب قد لا ترفع رأسك الا وقد فرج الكرب وزال الهم والغم ربنا ربنا سميع الدعاء ولكن اخر حاجة في الكلمة هي قول الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني عايزين يعرفوني ويعرفوا صفاتي فاني قريب اجيب يرفعوا ايديهم وهم هيعرفوني يرفعوا ايديهم وهيعرفوا مين هو ربنا فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني بس استنوا فليستجيبوا لي يعني انا هستجيب للي بيستجيب ليا اللي انا بناديله بقالي سنين ما بيلبيش ندائي لما يجي يناديني عايزني البي نداءه يبقى فليستجيبوا لي اني قريب اجيب بس فليستجيبوا يبقى اللي هيستجيب لربنا ربنا يستجيب له على قد سرعة استجابتك لربنا في الحجاب الشرعي في تقوى الله في ترك المال الحرام في ترك اي محرم على قد سرعة استجابتك لربنا في التوبة الى الله في الاقلاع على اي ذنب في الاقلاع عن مال حرام في الاقلاع عن اكل ورث او قطيعة رحم او اي ذنب من الذنوب على قد سرعة استجابتنا لربنا على قد سرعة استجابة ربنا لينا سبحانه وتعالى اخوانكم بيذكروكم عاملين حملة لتوصيل مصاحف لافريقيا حملة لتوصيل مصاحف لافريقيا طبعا قضية افريقيا قضية كارثية في الفقر والمرض والجهل المنصرين بيروحوا هناك يبنوا لهم ال- الابار الميه ويبني لهم المستشفيات مقابل ان فرضا انهم يروحوا يتعلموا في المدارس التنصيريه وفرضا انهم يروحوا للكنيسه في الصلوات الاسبوعيه فبهذه الطريقه بينصروا ملايين الناس والعياذ بالله اخواننا المسلمين في افريقيا بيستغيثوا ان احنا نغيثهم وان احنا نجيرهم عاملين مشروع توصيل مصاحف لافريقيا عايزين يا جماعه اي حد في المسجد واي واحده في المسجد اخواننا قدام المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى يتبرع وهو خارج يعني اللي معاها غوشتين بس امرنا لله نقبلهم وخلاص اما ربنا يفرجها عليها ان شاء الله اللي معاه سلسلتين وختمين يعني ما فيش مشكله ما تحقرش من الامر شيء يعني ايه او يعني اما ربنا يفرجها عليها تطلعهم وخلاص باذن الله نعيش مشاكل الامه الاسلاميه ونعيش مشاكل كل مسلم على وجه الارض اللي معهوش فلوس بس حاطط في البيت 20 30 الف جنيه كده يكتب بس رقم تليفونه بره واخواننا هيروحوا له باذن الله البيت ياخدوهم منه انا طبعا لو معاك جنيه شارك عشان تبقى شاركت لو معاك احد آه، ال- الناس راحوا بمصحف واحد لقبيله افريقيه كانوا في مهمه يعني آه، دينيه وخيريه بيقولوا الناس او قريه مسلمه اول مره يشوفوا مصحف في حياتهم فوجئوا ان الناس قعدوا يقطعوا المصحف كل واحد خد حته من ورقه يعينها في بيته عشان يبقى في بيته حته من ورقه من مصحف يعني تخيلوا ده دي قريه مسلمه في افريقيا واحنا قاعدين المصاحف يعني ممكن بتشكو طول السنه ان يزال التراب من عليها فاخواننا بره باذن الله اي اخ او اخت يتبرع ليهم باذن الله المشروع توصيل المصاحف لافريقيا باذن الله واللي عايز يعني معاه مثلا ولو حتى 50 جنيه او 100 جنيه في البيت ما يحقرش من الامر شيء ابدا يديهم رقم تليفونه يكتبوه وهيجي له اخ من الاخوه يوصله ال ال مين ياخد المصحف ده ويجاهد في سوريا؟ في سوريا؟ يا راجل طب بس تختمه الاول في اسبوع وبعد كده نشوف موضوع سوريا مين ياخد المصحف ده ويصوم بكره صوم بكره يا حاج مالي بس هي- هي برضه اسبوع الاول هيختموا في اسبوع ان شاء الله طيب الاخ اللي هناك ده اتفضل ايه هتختموا في يومين وبعدين بقى في الاغراءات ديت طيب آه، الراجل بيقول في يومين مين يزود تختموا في قد ايه في يوم الراجل ده شكله ما شاء الله شيخ فمش هيحتاج المصحف انما احنا غلابه هتختموا في يومين بلاش يوم يومين طيب الجائزه الكبرى بقى يا اخواني اخر مصحف لا استنوا المصحف ده لازم يكون له مقابل كبير جدا يعني مين ياخد المصحف ده ويعتكف العشر الاواخر اه ال- ال- الاركان البعيده الهاديه يا عم دول مشايخ يا عم هتكفوا هتكفوا احنا عايزين عايزين حد طب هيعتكف ويجيب اتنين اصحابه معاه يعتكفوا طب الراجل اللي عند العمود ده متحمس جدا يا جماعه مش هقدر ايوه انت حبيب قلبي اتفضل ربنا يبارك فيكم يا رب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم فرج كرباتنا اللهم ازل الهم والغم عنا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف العذاب عن مصر انا مؤمنون اللهم اهد شبابنا وفتياتنا ورجالنا ونساءنا واطفالنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد غفرت ذنوبنا وفرجت كرباتنا واديت ديون المدينين منا وشفيت مرضانا وشرحت صدورنا وغفرت ذنوبنا وثبتنا على دينك حتى نلقاك انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن